أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم
سيرة ثم سيرة سيرة ثم سيرة سيرة ثم سيرة سيرة ثم سيرة في الأول كتاب النور دخل قلبه ورقوا قلمه كتاب وهداية من ربه عشق الإيمان والخير عشق وملوش آخر خدنا معاه النور عالم فقيه شاعر داوي وجل القلوب داوي يا خرباوي
بسم الله الرحمن الرحيم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الحادي عشر من برنامجكم سيرة ومسيرة أيها الإخوة الأخوات كتب الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الصحفي المعروف تحت عنوان التدين المغلوط كتب يقول منذ بداية هذا القرن وحتى زماننا هذا بحت أصوات العلماء والمصلحين من الأفغاني ومحمد عبده إلى الغزالي والقرضاوي ساعية إلى تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين إلى أن التدين المغلوط أصبح أحد سمات مجتمعنا المعاصر وأننا ينبغي أن نستدعي دون تراخ أو تردد الوظيفة الاجتماعية والنهضوية للدين آه، بنرحب في بداية هذا اللقاء يا سادة بالعلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم مرحبا بكم يا اخت كريمان آه، أنا كنت عايز حضرتك يعني تعلق على هذه الكلمة التي كتبها الأستاذ فهمي هويدي وكيف نستدعي الوظيفة الاجتماعية والنهضوية للدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لا شك ان من اخطر الافات على المسلمين هو التدين المغلوط كما سماه اخونا الاستاذ فهمي هويدي أيوة.
يعني هناك انحلال من الدين ودي آفة معروفة آه، خ- خطرها أيوة.
ولكن الآفة التي لا يعرف الناس يعني خطرها آه.
هو أن يتدين الناس تدينا مغلوطا يعني يفهمون الدين على غير حقيقته آه.
يعني وهذا ما رأيناه يعني في كثير من الناس الذين يفهمون العقيدة على إنها جبرية يعني الإنسان ملوش آه، حرية ال- ال- الإرادة ولا حرية ال- ال- الاختيار يفهمون التوحيد مخلوطا بالشرك الشركيات والقبوريات والاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله وهذه ال- ال- ال- الأشياء آه، يفهمون ال- القناعة أو الزهد لأنه ترك الإيه ال- العمل وترك الحياة وترك الاستمتاع بال- ب- ب- ب- بالطيبات يفهمون التوكل على انه ترك الاخذ بالايه بال- بالأس- ب- بالاسباب آه، يه- يهتمون بالنواحي الف- الفردية ويتركون الناحية الاجتماعية في الإسلام مع إن الإسلام اهتم بالجانب الاجتماعي أكثر من اهتمامه بالجانب الجانب الفردي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم أشار إلى الضعفاء الناس المغمورين في المجتمع قال ده هم دول عدة الإنتاج في السلم وعدة النصر في الحرب لأن اللي بيروح يحارب مين؟ هم أولاد الفلاحين والعمال وال... واللي بينتج ويشتغل مين؟ هم برضه الفلاحين والعمال دول هم اللي بينتجوا في السلم وهم اللي بيحاربوا في الحرب الزوات والاعيان والبشوات والبتاع ما بيحملوش السلاح ولا بيعملوا فبيقول هل ترزقون وتنصرون الا بضعفك هذه ح- اشاره الى حقيقه اجتماعيه اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول هل الا ادلكم على افضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يعني أفضل من يروح ي- يقوم الليل ولا يصلي الضحى ولا يعمل مش عارف إيه لا روح ص- اصلح بين إيه اتنين من إيه م- م- متخاصمين يعني آه، هذه ال- الأشياء ال- ال- التعاليم الاجتماعية في الإسلام الناس يعني للأسف يعني لا أهملوا واهتموا زي ما ذكرنا بالنوافل على حساب الإيه الفرائض وبالفروع على حساب الأصول وبالمختلف فيه على حساب المتفق عليه يعني الأشياء اللي بيختلف فيها إنها هي اللي بتقوم المعارك يعني م- م- من أجلها يعني نا- ناس بتعارك إيد- ايدك تحطها وانت بتصلي هنا عند ال- عند الصدر ولا عند السرة ولا ع- يعني تسبليها خالص كما هو مذهب المالكية آه، سياسة- آه، هي دي المشكلة يعملها أي بتاع بس المهم تصلي المشكلة مش مشكلة أين تضع يدك المشكلة هي من الذين يتركون الصلاة وهم مسلمون وإن الواحد يعيش عمره ولا يركع لله ركعة واسمه محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن هذه هذه المشكلة فالناس قاعدة تعمل معارك في الأشياء المختلف فيها وتركين مت- زي واحد عامل الواحة في جلسة الاستراحة ال- نهي الصحبة عن النزول على الركبة و- واحد عمل ال- ال- الكتاب سماه القول السديد في أن دخول المجلس النيابي ينافي التوحيد عشان يترشح في البرلمان او بتاع يقول لك لا أنا ده, ده البرلمان ده مش قائم على اساس الشرع وهيقسم يمين وفيها تع- تع- يعني هذه اشياء هي التي تدين آه، مغلوط.
هذا التدين الايه المغلوط.
ال- آه، المغلوط فنحن نريد ان نعيد التدين الى اصله اذ يتدين الناس يبقى الدين هو الذي يرفع من شان الانسان وهو الذي يرفع من شان الامه يعني ال- بعض الناس يعني لما بينظروا في تخلف المسلمين ان المسلمين الان كلهم ال- ال- البلاد اللي بيسموها البلاد النامية وبعضهم يسميها البلاد النامية والبلاد النايمة آه، ويعني وال- والعالم الثالث ويمكن في بعض بلاد المسلمين لو كان هناك عالم رابع لنسبوا إليه إنه ما حد ما ينفعوش حتى عالم عالم ثالث الأمية المنتشرة في العالم اللطخة السوداء في جبين الأمة لا تزال في فنحن هم من يعني من التعبير الملطف ان ما رضوش يسمونا البلاد المتخلفه ولكن سمونا البلاد الايه؟
النامية.
الناميه ويمكن على امل ان احنا ننمو واحنا لا بننمو واحنا محلك سر يعني احنا في البلاد العربيه لم نصنع موتور حتى ولو موتور موتوسيكل الموتورات كلها بن- بن- بنجمع صحيح انما الصناعة الثقيلة والصناعة ال- الأساسية وما لا- لا نفعل أنا كنت بقول لهم أمة سورة الحديد لم تتعلم صناعة الحديد يعني ما ما- الله تعالى يقول أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ده إشارة إلى الصناعات الحربية ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية وإحنا لا أتقنا الصناعات الحربية ولا الصناعات المدنية لا أتقنا الصناعة ولا أتقنا الزراعة حتى وإحنا بلاد زراعية بنستورد يعني أكثر من نصف أقواتنا من الخارج فهذا هذا هو التدين المغلوط الذي ادى الى هذه النتائج نحن نريد الدين الذي يحرك الامه حينما كان المسلمون مسلمين وكان الاسلام اسلاما كانت امه الاسلام هي الامه الاولى وظلت الامه الاولى والعالم الاول عشره قرون العالم يتعلم منا حضارتنا هي الحضارة السائدة علمائنا أشهر علماء في العالم كتب مراجعهم العلمية هي المراجع اللي بيتعلم منها ال- ال- ال- العالم كله جامعاتنا هي موئل الطلاب يجوا من أوروبا يعني عشان يتعلموا في الجامعات ال- العربية الإسلامية أما واحد منهم يحب يعني يظهر أنه شخص م- مثقف وتقدمي يتكلم بكلمات آه، عربية يعني زي دلوقتي لما واحد يعني يحب يعمل انه يعني انسان يديه- يدخل كام كلمه انجليزي كده ولا فرنساوي وهو آه.
بيتكلم آه.
عشان يعني يعرفك انه يعني بيعرف لغه اجنبيه آه.
هم كانوا يعملوا كده بالنسبه للغه ال- العربيه كان كنا نحن ه- هكذا يوم كان الدين هو المحرك الصحيح هو اللي بيحرك العلماء ويحرك يعني لم يقم عندنا في حضارتنا صراع بين العلم والدين كما قام في في اوروبا وقامت محاكم التفتيش و ما قام عندنا صراع بين بل بالعكس كان كثير من العلماء اللي هو بالمعنى العلمي الساينس اللي بقول عليه يعني علماء الفيزياء والكيمياء والطب والتشريع والحاجات دي كان هم كثير منهم علماء دين يعني مثلا ال- آه، الفخر الرازي صاحب التفسير وصاحب كتب ال- الفقه وكتب ال- علم التوحيد والأصول والحاجات دي كلها كان طبيبا وقالوا كانت شهرته في الطب لا تقل عن شهرته في علوم الدين ال- ابن رشد اسمه القاضي ابن رشد هذا ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أعظم ما ألف في الفقه المقارن هو صاحب كتاب الكليات في علم الطب الذي ترجم إلى اللغة اللاتينية وعرفه الغرب الغربيون وكان هو فيلسوفا أعظم شارح لأرسطو وطبيبا وفقيها وه- هكذا مخترع الدورة ال- ال- ال- الدموية الصغرى ابن النفيس مشهور ابن النفيس ده من فقهاء الشافعية ترجم له ال- ال- ت- تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الفقهاء الشافعية الكبرى ترجم لابن- لابن النفيس على انه فقيه من فقهاء الايه ال- الشافعي ه- ه- هكذا فالتدين المغلوط ده هو اللي ضيع ال- ال- ال- الأمة أصبحت تتد- تتدين بما ليس بدين حقيقي يعني وتقاتل على على هذا ال- ال- الآخرين لكن البركة بقى في حضرتك والشيخ محمد الغزالي حاولتوا دايما ت- تعملوا نوع من التنوير علشان ما يبقاش فيه تدين مغلوط أيها الإخوة الأخوات ارعوا لنا انتباهكم كتب الدكتور يوسف القرضاوي تحت عنوان لماذا انتصر اليهود كتب يقول إنما انتصر علينا اليهود لأنهم دخلوا المعركة معنا يهودا ولم ندخلها مسلمين دخلوها ومعهم التوراة وليس معنا القرآن هتفوا باسم موسى ولم نهتف باسم محمد قالوا التلمود ولم نقل السنة قالوا بروتوكولات حكماء صهيون ولم نقل قال سلفنا الصالح عظموا السبت ولم نعظم الجمعة قالوا الهيكل ولم نقل الأقصى قالوا قضيتنا عقيدة وقلنا قضيتنا سياسة قومية الدين عندهم شرف وهو عندنا تهمة يعني يا مولانا لخصت ببراعة فائقة الموقف والتدين المغلوط والموقف العربي للأسف الشديد اللي فيه منتهى التدين المغلوط فاتفضل حضرتك آه، والله الكلام اللي انت يعني قرأتيه وا- واضح يعني وهو يعني يعني دور الدين أيوة في معركة التحرير آه.
الدين مهم في معركة البناء بناء الأمة وفي معركة نهضة الأمة وهو مهم أيضا بل أشد أهمية في معركة التحرير إذا أراد الأمة أن تخوض معركة لتحرير أرضها والانتصار على عدوها لا يمكن للأمة أن تفعل ذلك بغير الدين وخصوصا خصوصاً أمة الإسلام أن أمة الإسلام أمة دينية أمة أنشاها الدين وكذلك جعلناكم أمة ربنا اللي جعل هذه الأمة أمة مجعولة مش أمة نبتة نبات شيطاني بري ط- طلع لوحده ده ربنا اللي زرعها ك- كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت يعني أخرجها مخرج الذي أخرجها هو الله والذي جعلها أمة وسطا هو الله هذه ال- ال- الأمة لا يمكن أن تنتصر بغير الدين فمن أراد أن ينتصر فليقود هذه الأمة باسم الإيمان بكلمة الإيمان هذه الأمة حينما ترفع أمامها شعار لا إله إلا الله والله أكبر حينما تناديها يعني باسم الإيمان حينما تقول يا ريح الجنة هبي ويا خيل الله اركبي ويا كتائب الله سيري الأمة تمشي وراك وتصنع المعجزات هذا ده ال- ال- المعروف و- وده الذي نصر الأمة ال- أولا يعني قضية فلسطين مش دي أول مرة في التاريخ يعني تغتصب وتمتلك ح- حدث قبل ذلك أيام الإيه؟ الحروب الفرنجة كما كنا نسميها أو الحروب الصليبية كما سماها الغربيون آه.
تسمية الصليبية دي تسمية الغربيين يعني عندها حروب الفرنجة آه.
يعني الإفرنج اللي جم غزونا يعني حرب استعمارية في نظر مؤرخ المسلمين هي- استولوا على ال- فلسطين وأقاموا فيها إمارات وممالك وظلوا أكثر من 200 سنة وطبعا بمساعدة الخونة والمنافقين والضعفاء الذين تقربوا إليهم على حساب قومهم و- و- وأمتهم ثم هيأ الله رجالا هؤلاء ال- ال- الرجال لم يكونوا من جنس العرب عربهم الإسلام إنما واحد تركي اسمه عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود الشهيد وتلميذه صلاح الدين أيوب الكردي هؤلاء الأكراد والأتراك هم الذين حرروا هذه البلاد عملوا إيه نفخوا في الأمة من روح الإسلام وروح الإيمان جددوا إيمان الأمة وشبابها فبدأت الأمة تصحو من جديد تستيقظ من سبات وتحيا من موات وتجتمع من شتات و... فبدأ الناس آه، يتجمعون لكي يحرروا المسجد ال- الأقصى وقامت معركة حطين وقامت معركة فتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس وصلوا فيه الجمعة بعد تسعين سنة ظل في أيدي الإيه؟ ال- آه، الصليبيين كذلك التتار حينما جم واستولوا على البلاد الإسلامية بلدا بلدا ياخدوا كل بلد لوحدها والأمة متفرقة إلى أن وصلوا إلى بغداد ودخلوا بغداد وأرادوا أن يدخلوا مصر فقام القائد المملوكي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت اسمه المظفر سيف الدين قطز واجتمعت القيادة السياسية والقيادة الدينية العلمية العلماء الشيخ سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ومعهم العلماء والقطز وجمعوا الأمة وشحنوها وكانت المعركة في الخامس والعشرين من رمضان وفي معركة اسمها عين جالوت انهزم التتار ولم تقم لهم قائمة ب- ب- ب- بعدها ال- س- س- سقطت بغداد سنة 656 وحدث معركة عين جالوت سنة 658 بعد سنتين استرد الإسلام ثقته وان- وان- وان- وانتصر الإسلام حينما يوظف وتجند الأمة تحت لواء ال- ال- الإسلام ويغرس فيها معنى الإيمان ولكن الأمة تستطيع أن تفعل العجائب بل ما يشبه المعجزات تتخطى المستحيلات احنا عندنا يعني آه، مثلين في عصرنا في مثل اللي هو سنة يعني ال- 67 وسنة 73 سنة 67 حدثت ايه النكبة الكبرى اللي بنسميها الايه النكسة وسنة 73 وانا دايما احب اسميها 93 مش 73 يعني ما احبش اسميها 6 اكتوبر 73 لا اقول 10 رمضان 93 آه.
لأن رمضان كان له دخل في هذه المعركة وهبت نفحات الصائمين والقائمين حتى أن بعض الجنود المصريين رفض أن يفطر أذن المغرب والله لا أفطر إلا بعد أن أر- أرفع العلم المصري على القلم قنطرة شرق مرضاش ياكل أي حاجة ولا يشرب حاجة إلا وع- وفعلا فعل هذا هذه كان شعار المعركة الله أكبر فلما دخلوها وهم يقولوا الله أكبر اقتحمنا خط برليف وعبرنا القناة وعملنا هذه ال- ال- الأشياء فدور الإيمان ودور الدين هذا دور أساسي اليهود عرفوا هذا فجندوا الدين حتى العلمانيين منهم يعني هناك ناس زي ابن جوريون وابن جوريون وجولدا مائير هؤلاء الناس لا دين لهم هم علمانيون يعني في الطوائف الدينية يعني ال- زي ما مائير كهانة والناس دي والأحزاب الدينية في أحزاب علمانية ومعظم ال- ال- ال- زعماء اليهود علمانيون ولكن يؤمنون بتوظيف الدين بأنه يجب أن نجند اليهود تحت مظلة التوراة وأحلام التوراة والتلمود وهذه الأشياء فب- ب- وتمسكهم بهذا حتى ولو ظاهرا لما كانوا مجتمعين في مدريد شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي آه، جه يوم الجمعة قال لهم بكرة ما عندناش آه، اجتماعات قالوا له ليه قال لهم لأن بكرة السبت واحنا السبت عندنا قالوا طب احنا النهارده كان عندنا الجمعه اهوت يعني ما ما, ما بطلناش ولا حاجه اشمعنى يعني انتوا اللي طيب انتوا ما بتهمكوش الجمعه انما ده بيهمه السبت فالناس يوظفون يعني الدين في معركتهم وهم كان معروض عليهم حتى يعني قبل فلسطين عرض عليهم الكونغو عرض عليهم بلاد في افريقيا وبلاد في امريكا الجنوبيه في البرازيل وفي غيرها ان تكون وطن لهم وبعدين وجدوا ان الوطن الذي يمكن ان يجمع اليهود من انحاء العالم وينتزعهم من اوطانهم تعرف اليهود في انحاء العالم في اكثر البلاد اغنياء ويملكون تجارات وبتاع ايه اللي يخليهم يسيبوا بلادهم ويجوا البلد دي لازم يكون فيه دافع قوي فقالوا ما فيش الا ديت فلسطين عشان دي ارض الميعاد فاتخذوا الدين فالبعض منا حتى ما حدثت نكبة 67 كتب بعض ال- الأدباء الأستاذ ميخائيل نعيمة الشاعر المهجري وقال إنه السبب في ال- هزيمتنا ديت هو الدين ويجب نتخلى عن الدين من قال إن س- هل كنا احنا متمسكين بالدين جدا وعادي ده احنا تاركين الدين خالص واللي بيحكم ال- البلاد العربية كلهم علمانيون أو ثوريون أو كذا ما حد منهم قال نتمسك بالدين ف... فللأسف هم يوظفون أهل الدين في معركتهم ونحن نحاول أن نتخلى عن الدين ونحاول أن نلقي التبع على الدين والدين ملوش علاقة بالم- بالعملية يعني نهائيا يعني ما آه.
بارك الله فيكم يا مولانا والله طب احنا هنقف عن معنى بعض الكلمات في كلمات سيادتك قلتها برضو بنقف عندها آه، سيادتك قلت آه، الإسلام الذي نرفضه هو الذي يدعو إلى الجبرية في العقيدة والشكلية في العبادة والسلبية في السلوك والسطحية في التفكير والحرفية في التفسير والظاهرية في الفقه والمظهرية في الحياة احنا عايزين نقف قدام كل واحد هذا تحتاج الى محاضرات أنا عارفة والله، لكن هذه- يعني- هذه يعني لكن انا يعني اريد آه، هو ده كله آه.
بيبين لنا آه.
التدين المغلوط ايوه التدين المغلوط له دلائل ومظاهر تدل عليه منها الاشياء التي الجبرية في العقيدة.
الجبريه في العقيده يعني يعني من للاسف مما يعني شاع بين المسلمين في العصور الاخيره آه.
العقيده الجبريه آه.
العقيده الجبريه ان الانسان مسير لا مخير آه.
انه مجبور ولا اراده له وعلى هذا يعني ت- ت- اترك ال يعني ال- الناس يقول لك دع الملك للمالك واترك الخلق للايه للخالق.
للخالق اقام العباد فيما اراد وما لا يريد ان يغير منكرا ولا ان يقاوم ظلما ولا ان يبذل جهدا في الاصلاح لان هي الامور ماشيه كده دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ه- هذه ال- ال- ال- الجبرية كان الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي آه.
واحد سأله مرة آه.
في درس من الدروس بيقول يا سيدنا الشيخ الإنسان مسير ولا مخير قال له والله إيه الإنسان في بلاد الغرب مخير آه.
هو اللي بيملك إرادة نفسه إنما في بلاد الشرق مسير لأنه ملوش إرادة ملوش يعني ف- فهذا ال- ال- يعني ده أيضا من آه، إيحاء الواقع السيء الذي تعيشه الأمة إن ت- تنتشر عقيدة الجبرية اه ومع الاشتداد تنتشر العقيده الايجابيه عشان الناس ت- مش قادره تعمل حاجه في الفساد الموجود فيقول لك ما هو الانسان احنا نملك حاجه الانسان مسير لا مخير فالعقيده ال- ال- ال- الجبريه في العقيده والشكليه في العباده انه بس عايز يعني ايه يؤدي العباده مع ان الاسلام مش مجرد طقوس ده العبادة يعني لا يكفي ان الانسان يؤديها وقلبه بعيد عن الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني الصيام الحقيقي هو الذي يؤدي إلى التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا الصيام ما أداش إلى الت- إلى- إلى التقوى يبقى شكلي.
يبقى شكلي آه.
وإذا الصلاة لم تنهى عن الف... إن أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر طب إيه الصلاة ما... لأن بنأديها شكليا فآدي معنى الشكلية في الإيه في, ال... في العبادة آه. والسلبية في السلوك السلبية في ال- في- في- في السلوك إن الإنسان يقف موقف سلبي من كل شيء لا يريد أن أن يبذل آه، جهدا ولا أن يصلح فسادا ويعني ولا أن يتدخل في الأمر آه، في, في, في أمر من الأمور هو واقف كده على الحياد الإسلام لا يريد المسلم واقفة كل مسلم مسؤول عن الأمة يعني آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني من السلبيه اللي احنا بنشوفها ان كل واحد يريد يح- يرمي الحمل على غيره الناس يقول لك المسؤولين هم العلماء وال- والعلماء يقولوا المسؤولين هم الحكام والحكام يقولوا المسؤول هو الاستعمار كل مسؤول والسطحية في التفكير اه سطحية التفكير دي آفة من آفات الأمة في عصر الت- الت- آه التخلف إنه الأمور يعني تردها إلى أسهل الأشياء زي, زي مثلا أسهل أشياء كثير من الناس دلوقتي يقول لك إن فيه مؤامرة كل حاجة إن فيه مؤ- مؤ- مؤامرة علينا إن فيه تخطيط لنا طيب وصل- و- ولماذا تكون يعني ضحية لتخطيط غيرك ولا تخطط لنفسك اليهود بيخططوا لنا والصليبيين بيخططوا لنا والشيوعيين بيخططوا لنا وكل واحنا ما نخططش لانفسنا ليه؟
بارك الله فيكم لكن هي تبقى وقت البرنامج انتهى لكن مش معقول هنسيب يعني في ثلاث حاجات بس مجرد حضرتك هتشرحهم لنا الحرفية في التفسير والظاهرية في الفقه والمظهرية في الحياة علشان وقت البرنامج انتهى الحرفية في التفسير حرفيا التفسير يعني يعني فيه ناس بتفسر الاشياء تبحث عن المقصد المقصد من من هذا الامر ايه وناس ماسك الايه ال- ال- ال- ال- ال- الحرفيه ومثلها ايضا الظاهريه يعني في الايه في الفقه زي الصحابه ده وقع من عهد الصحابه الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه فمشوا في الطريق جم الشمس هتغرب فالجماعة قالوا الرسول لم يرد منا اننا نضيع الوقت انما اراد منا اننا نسرع النهوض أيوة.
فصلوا في الطريق والتانيين قالوا لا ما لن نصلي الا في بني في بني قريظه ولا وصلنا منتصف الليل ده دي حرفيه في التفسير آه.
انما اللي راعي المقصد لا يصلي في الجوهر الطريق والمقصد.
في الطريق وذلك الامام ابن تيميه قال ال- اللي صلوا في الطريق هم اللي الص- الصواب وان كان التانيين اخطاوا في الاجتهاد يعني م- وبرضه الظاهريه في الفقه وكان ابن حزم الظاهري آه.
ياخذ بالظاهر فاحيانا مثلا حديث يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم ابن حزم يقول طيب لا هو بال في قاروره آه.
وبعدين رماها في ال- في الماء في الميه يبقى امتثل امر الحديث هل هل الرسول يقصد آه، هذا دي ظاهرية.
اذا قلت في البتاع وبعدين انت ما ما هو في نفس الفساد حصل آه.
زي ما قال- قال- قال برضو البكر تستأذن وإذنها صماتها فابن حزم يقول إذنها صماتها إنما لو قالت إيه يا بابا أنا موافقة على عبد الله ده أو إسماعيل أو عبد الرحمن يبقى باطل لأن الرسول قال صماتها وهي اتكلمت آه.
طب ده من باب أولى ده احنا ع- يعني علشان انها البت بتستحي فقلنا اذا سكتت اسكت علامة الرضا آه.
طب اذا اتكلمت وقالت انا موافقه آه، هذه الحرفيه في التفسير او الظاهريه في الفقه وهذا يعني للاسف ما يعانيه المسلمون في هذا العصر في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة مولانا الدكتور يوسف القرضاوي وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قلب القرية والكتاب انت لمن تيرا ومسيرا يحفل بلسان الرام عالم أمتنا إلى عام القرية وشهود وورود وشجر